أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم طهر قلوبنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عمره ما بكى من خشية الله مهما وعظته لا ينقاد للحق متكاسل دائما عن الطاعات وأعمال البر بالذات عن العبادات تقريبا عمره ما بيصلي الفجر حاضر لما يسمع القرآن ما بيتأثرش بيه القرآن تقيل على ودانه تديله شريط يرقى قلبه تلاقيه غافل ممكن تلاقيه يحضر جنازة واحد من أصحابه أو واحد من قرايبه ولا واحد من جيرانه ويتأثر شوية وبعدين تلاقيه يروح في الغفلة من تاني عمره ما تلاقيه يتأثر بالموت ولا بالأموات ولا بالحوادث ولا بالرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعتها له ليل نهار مهتم جدا بشكله حريص جدا على الدنيا الآخرة مش على باله لما تسأله وتقول له طب وبعدين يقول لك الدنيا تلاهي يا عم خدني على جناحك وقت الله يحلها الله ممكن يشوف المصايب والموبقات قدامه ولا يتحرك لا يغضب لله أبدا لا يبالي بالمعاصي ولا بالذنوب كبيرها أو صغيرها مريض بالأمراض النفسية تلاقيه دايما الآن مكتئب يشتكي من قبضة الصدر متوتر عنده قيمة من الذنوب والمعاصي ما بيعرفش أبدا يتوب منها ولا يقدر يخلص منها غرقان في الأغاني والأفلام مدمن لذنوب الشهوات سواء بقى كانت حب حرام وصحوبية سواء كان عادة سيئة إلى آخر هذه الذنوب ومن الحالة النفسية السيئة اللي بيبقى عليها ممكن تلاقيه مدمن سجاير مدمن مخدرات إلى غير ذلك هو ده صاحب القلب القاسي قال مالك بن دينار إن لله عقوبات في القلب والأبدان ضنك في المعيشة ووهن في العبادة وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وكان حذيفة المرعشي يقول ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب وابن القيم يقول وأبعد القلوب من الله القلب القاسي مصيبة صاحب القلب القاسي مصيبة قسوة القلب إن ربنا سبحانه وتعالى توعد صاحبها بالويل وبالضلال المبين قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين هو مطرود بعيد عن الله جل وعلا كانت امرأة بالبصرة تقول لقلبها فقدتك من قلب قلبي تاه ضعت مش لاقيه فقدتك من قلب ما أنساك تنسى بسرعة أصبحت لعظمة الله ناسيا إلهي كيف لي بالقرب منك غدا وقاس القلب منك بعيد مصيبة صاحب القلب القاسي أنه هو الشقي المتوعد بالنار والعياذ بالله قال الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وابن القيم يقول وعلامة الشقاء قسوة القلب جمود العين طول الأمل الحرص على الدنيا هذا صاحب القلب القاسي لماذا تقسو القلوب ليه قلوبنا بتقسى يا جماعة ليه قلوبنا خربت يا جماعة ليه مش حاسين ليه الموعظة ما بتأثرش فينا ليه يا دوبك تأثير لحظي تسمع شريط تحضر محاضرة تسمع آية وبعد كده لا تجد لهذا القلب من واعظ ولا من رقة القلب يقسو والسبب الأعظم في قسوة القلب تتابع الذنوب كما كان محمد بن واسع يقول الذنب على الذنب يميت القلب شوفوا ربنا ليه قال الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عمل السيئة والسيئة دي حب يتوب منها في الأول بكى وتعب وقال إيه اللي أنا عملته ده وبعد شوية الشيطان بدأ يقول له يا عم ما الناس كلها بتعمل كده هو جت عليك انت لوحدك ما كل الناس يا عم بتعمل الذنوب هو يعني خلاص انت هتبقى معصوم انت نبي يبتدي يقول اه والله صحيح امال اعمل ايه ما هو كده بقى يبتدي يعمل الذنب من تاني بعد ما كان في الاول يبتدي يتاثر شويه بشويه يجي يتوب منه تاني بعدين انت عارف نفسك شويه وهترجع له شوية بشوية بشوية يدمن الذنب يستمرئ الذنب يعني خلاص بقى يعتاده لغاية ما يصل الأمر والعياذ بالله إلى أن يستحله وهنا يقع في الكفر ذنب على ذنب على ذنب على ذنب خلاص والذنوب دي بتعمل إيه في القلب ران بتعمل غلاف على القلب تقفل قلبك فالذنب على الذنب يقسي القلب قال مجاهد الذنوب تحيط بالقلوب كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب حتى يكون هكذا ثم قبض يده قفل ايده كده قال هذا هو الران وقال القلب بمنزلة الكف عامل زي كف ايديك ده كده فإذا أذنب الرجل ذنبا انقبض أصبعه واخد بالك القلب كده مفتوح زي ما انت فاتح ايدك كده كفك بعدين لما تعمل ذنب اقفل صباع عملت ذنب كمان اقفل الصباع الثاني ثالث رابع خامس اتقفل قلبك هو ده الران قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ايه اللي انت بتكسبه بقى وبيوديك للسكة دي التهاون في أداء الصلوات في أول وقتها تصلي الصلاة في أي وقت والصلاة ممدودة ممكن تجمع لك صلاتين على بعض يتهاون في شأن الصلاة والله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قالت عائشة وابن مسعود الغي وادي في جهنم ممكن تتهاون في شأن صلاة الجماعة من غير عذر والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني يقول من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر سمعت الأذان ثم لم تلبي هذه الصلاة صلاة غير مكتملة يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها حتى قال عشرها هكذا يتعمد ترك السنن والنوافل فإذا انتهكت السنن والمندوبات وقع في انتهاك الفرائض هي كده يبتدي لو هو محافظ على السنن يبقى يحافظ على الفريضة لكن لو بدأ يضيع السنن شوية بشوية يضيع الفريضة هجر القرآن وانظر تروح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونفسك يشفع لك يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ابعد ابعد انت ما كنتش تعظم القرآن انت ما كنتش بتقرأ قرآن انت ما كنتش بتعمل بالقرآن انت ما كنتش بتتدبر قرآن انت ما كنتش بتستشفي بالقرآن انت ما كنتش بتتحاكم الى القرآن انت كنت هاجر للقرآن فبالتالي يطبع على القلب ادمان النظر الى المحرمات بالذات بقى العورات المغلظة والصور اللي على النت واللي دلوقتي في الشوارع النظرة سهم مسموم من سهام إبليس يسم بها القلب يمزق بها القلب فيضيع قلبك بنظرة حرام تضييع الأوقات في متابعة القنوات تضيع قلبك سماع الأغاني والمعازف تضيع قلبك إطلاق اللسان بالكذب والغيبة والنميمة تضيع قلبك أكل لقمة حرام ربا ولا سحت نصب واحتيال وغش تضيع قلبك نسيان الذنب عملت الذنب وخلاص انت هتقعد بقى تقرف نفسك كل شوية نسيان الذنب أقبح من الذنب كان ابن عباس يقول إن الرجل لا يعمل الذنب ثم تأتي الريح يجي الريح تشد على الباب شوية يحس ان حد داخل عليه يبتدي يرتبك واضطرابه لأجل الريح أعظم من الذنب وخوفه من الناس أعظم من الذنب تنسى الذنوب وده كله يتحوش على القلب جرأة على المحارم تساهل في اتيان الذنوب النساء التبرج والملابس الضيقة والتي لا يرضى الله عنها تفسد القلب لا شك كل ده يفسد القلب عليك وتلاقي نفسك عامل زي أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون نايم انت وقاعد بتعمل في ذنوب ومرة واحدة قلبك ضاع وتاه فتعمل زيهم يبصوا يلاقوا ايه ده الارض فين المحصول فين الزرع انا لضالون بل نحن محرومون محروم واعظم الحرمان ان تحرم من القرب من الرحيم الرحمن بعيد اذا تعلق القلب بغير الله قسى وهذا السبب الثاني التعلق بغير الله ربنا يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد الإله يعني يا جماعة يعني المعبود بحق والعبادة معناها الحب التام والذل التام لله فدول حبوا غيره ذلوا غيره واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة حبيت حد أو ذلت لي ظننت أن فيه عزك فركنت على الدنيا على امرأة على صاحب منصب على صاحب جاه وقلبك ركن عليه وتعلق بيه اتعلق بالدنيا بالفلوس بالمركز الاجتماعي ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد يعذب بنفس ما عبد وبما أنعم به عليه ربنا اداله شوية فلوس تبقى سبب العذاب ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قالوا يعذبه بنفس النعمة تتجوز علشان تبقى دي قرة عين ليك وتقفل عليك أبواب الشهوات تبقى نقمة عليك ومحنة وتبقى هي سبب الضنك ليك دنيا وآخرة تعكس على طول هي كده التعلق بغير الله يقسي القلب الحرص على الدنيا وطول الأمل يقسي القلب ربنا قال فطال عليهم الأمد فإيه؟ فقست قلوبهم وهذا بلا شك بسبب نسيان الآخرة قال أحد السلف ما من عبد إلا وله عينان في وجه مش كده يبصر بهما الدنيا كل واحد ليه مننا عينين صح في وشه وكذلك له عينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة فلو قلبك مش شايف الآخرة قلبك ما بيشوفش لا جنة ولا نار تبقى مشكلة تبقى أنت ناسي قالوا وهذا تأويل قول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عين القلب ما بقتش تشوف السبب الرابع الغفلة التوهان يضيع قلبك يأسي قلبك قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون السبب الخامس صحبة أهل السوء شلة الأنس شلة الأنس تضيع قلبك يا حلو قال الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ادي صحبة السوء واللي بتعمله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صاحبك وحبيبك اللي انت حاسبه حبيبك هو ده أول واحد هيضيعك اللي انت مش قادر تتخلى عنه وبيفتح عليك أبواب المعاصي وتقول احنا الإنسان اجتماعي بالطبع يعني أسيب صحابي انت عايزني أبقى عايش كده غربة في الدنيا شلة الأنس تضيع قلبك السبب السادس انك تشتغل بشيء من الاشياء التي تقسي القلب التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم زي ايه كثرة الضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان جل ضحكه التبسم فالمطلوب انها ما تبقاش عمال على بطال ابتسم واضحك وكانوا يتمازحون لكن مش بقى يعني مقضيها طول الوقت كده ضحك مش شغل مسرحيات هو يعني كده يضيع قلبك قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني كثرة الطعام الأكل الكتير وهدي حاجة حلال يا عم هتحرموا علينا الأكل لا برضو الإسراف إن الله لا يحب المسرفين الأكل بزيادة أوي يقسي قلبك يكسلك تبقى تقيل مش عارف تقوم تصلي مش عارف تعمل كذا عشان كده حاجة من العلاج هتبقى الصيام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وكان سفيان الثوري يقول إياكم والبطنة ما تقولش كتير فإنها تقسي القلب من الحاجات اللي تقسي قلبك برضه الأماني اللي هو يلا يا جماعة عايزين نستعد لرمضان ماشي ان شاء الله السنة دي رمضان هيبقى افضل رمضان بالنسبة لي هتعمل ايه لا انا هعمل حاجات جامدة قوي كتير قوي قوي يعني هتلاقيني بقى ايه لا لا لا خطير يعني لا هقرا قران كتير هعمل لي مثلا بتاع ختمتين كده ولا ناوي لا لا لا لا, لا ناوي اعمل حاجات جامده ما تخافش اهو كده بقى للصبح هو ده بقى صاحب الاماني اشتغل من دلوقتي ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة السلف كانوا بي- يستعدوا رمضان قبلها بست شهور احنا عملنا discount خليناهم شهرين ماشي خليناهم رجب وشعبان فتستعد لرمضان فده بقى ايه صاحب الاماني اللي هو المسوف اللي هو عايش في الاحلام لا لما هيبقى عندي 40 سنه ولا 50 سنه انا هقعد في الجامع واعتكف ومش هعمل اي حاجه بس انا اجوز العيال واعمل واسوي واسوي واسوي قالوا اكثر صراخ اهل النار من سوف يقولون وحزناه من سوف يا ريتني ما قعدت اقول سوف سوف سوف عرفت ايه الحاجات اللي بتقسي قلبك قول لي اعالج ازاي نشتغل ازاي نكسر الحجر اللي على القلب ده ازاي اول علاج لقسوه القلب الخوف المزعج ايه الخوف المزعج خوف يقلقك عارف لما انت تبقى خلاص قالك انت ايامك في الدنيا معدوده انت عندك مرض صعب قوي قوي ربنا يستر ويعني ربنا يشفيك واحد اصيب باي مرض من الامراض المستعصيه فخايف انا كده هموت انا كده هضيع هو ده الخوف المزعج ده يكسر الحجر اللي على القلب قال بعض السلف خلق الله القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق عندك حاجة من اتنين تدخل على ربنا من سكة الرجاء والحياء فانت تبقى مشتاق له قوي دي سكه فلما تبقى مشتاق له قلبك يبقى مش طايق اي حاجه غيره قلبك مش متعلق الا بيه ما بيحبش حد قده ما بيفضلش حد عليه لا يؤثر نفسه على ربه ابدا الله ورسوله احب اليه مما سواهما هو ده بقى صاحب الايه الشوق المقلق مشتاق هو ده بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى خلاص بقى كفاية دنيا بقى بعض السلف أحد كبار الفقهاء لما جاءته المنية قال وشوقاه ما زلت أوقع عن ربي منذ خمسين سنة قد اشتقت للقائه بيوقع عن ربنا لأنه بيفتي عن ربنا فكأنه هو اللي بيمضي عن ربنا بينقل الأحكام دي للناس فبيقول لهم أنا بقالي خمسين سنة قاعد بوقع عن ربنا كفاية بقى كده قد اشتقت لربي ده صاحب الشوق المقلق خلينا يا عم احنا في سكة الخوف المزعج احنا ناس ما بنجيش الا كده ما تفوقش الا بالطريقه دي هتقعد تقول لي بقى الحياه والرجاء والجنه وبتاع تلاقي نفسك يا سلام وتعيش انت في الجنه وتبقى تمام التمام لا خلينا بقى في أصحاب الخوف المزعج خرج الدنيا من قلبك بالخوف ذهب ميمون ابن مهران وده كان كاتب عمر بن عبد العزيز واحد كبار السلف راح لأحد كبار السلف الحسن البصري راح له يزوره فقال يا أبا سعيد قد آنست من قلبي غلظة قلبي تعب قل لي حاجة تلينه قال بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فسقط ميمون مغشيا عليه فكان معاه ابنه فبعد ما خلصت الجلسة قال له ايه اللي حصل ايه يعني في ايه في الموضوع ابنه برضه ما كانش واخد باله زي ما انتم مش واخدين بالكم ايه الحكاية يعني قال له ده قال آية لو فهمتها لما طاب لك العيش لحظة قال ايه أفرأيت إن متعناهم سنين كل واحد مننا متمتع بشيء من الدنيا الحمد لله ربنا من عليك بصحة انت ربنا من عليك بمال انت ربنا من عليك بزوجة انت ربنا من عليك بأولاد انت ربنا من عليك بمركز اجتماعي كويس وبنسب طيب كلنا ممتعين بفضل الله عز وجل بنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول أفرأيت إن متعناهم سنين وانت لما تيجي بعد كده تقول لي ربنا بيحبني اه والله ربنا بيحبني النعم دي كلها طب وانت احوالك ليه مش متظبطه مع ربنا لا هو بيحبني مالكش دعوه انا ده بيني وبينه يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت العبد يعطيه الله وهو مصر على المعاصي فاعلم ان ما هو استدراج قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وقامت ايامتك وجاءت ساعتك ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون لا هينفعك فلوس ولا زوجه ولا اولاد ولا منصب ولا أي حاجة من دي لن ينفعك إلا عملك شفت الدنيا اللي انت بتجري عليها شفت الدنيا اللي هي مكلبشة في قلبك ما أغنى عنهم ما كانوا ما كانوا يمتعون القرطبي في كتاب التذكرة قال إن علاج قسوة القلب على أربع حاجات أربع حاجات هي دي مدارها كلها على معنى الخوف المزعج ده أول حاجة قال إيه قال تحضر دروس وعظ كتير تسمع يعني في زماننا ده شرايط عن الدار الآخرة وشرايط مواعظ عشان ترقق قلبك عشان قلبك يلين عشان قلبك يحس ان في آخرة عشان يعمل للآخرة دي عشان الدنيا لهيانة وكلنا في هذا الأمر نسأل الله العافية فأول حاجة قال حضور مجالس العلم بالوعظ والتذكر والتخويف وسماع أخبار الصالحين مما يلين القلب الأمر الثاني كثرة ذكر الموت قلت لكم أنا قبل كده الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ذات مرة وذكروا أمامه أحد صحابته الذين توفوا فأثنوا عليه وقعدوا يقولوا ده بقى إن شاء الله هيبقى في عليين وهيبقى وهيبقى والنبي ساكت ثم قال لهم هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ قالوا اللهم لا قال هل كان يدع كثيرا مما يشتهي كان بيسيب حاجة لربنا كل شهوة من شهوات نفسه كان بيعملها ده في زماننا ده اللي في نفسي اعمله طالما حلال سيبني بقى اتمتع بقى الواحد يعني يفك شوية هو ده هل كان يدع كثيرا مما يشتهي قالوا لا قال ما بلغ صاحبكم ما تقولون ما وصلش يبقى كثرة ذكر الموت عشان كده النبي أمرنا أمره أكثروا ذكر هادم اللذات علشان الدنيا ما تخشش الدنيا لما تدخل تفسد قلبك فتفسد عليك كل علاقتك بربنا شكت امرأة إلى عائشة قسوة قلبها أحد الأخوات ايه تسمع الكلام ده راحت لأمنا عائشة فقالت لها قلبي قاسي قالت أكثري من ذكر الموت يرق قلبك ففعلت ذلك فرق قلبها فجاءت لعائشة تشكرها قالت لها اقعدي بس كده قولي حموت والله حموت يا جماعة والله لتموتن إن عاجلا أو آجلا اقتربت الساعة ساعتك اقتربت قوي وانت مش حاسس والله يا جماعة أنا مش جاي أنغص عليكم عيشتكم ولا أنا جاي النهاردة أزعلكم أكيد مش عايز لكم كده بس أكيد بحبكم وأكيد مشفق عليكم وأكيد أحب لكم الخير زي ما أحبه لنفسي وأكيد زي ما أنا أحتاج أن أنا أوعظ نفسي بعمل كده برضه عشانكم يا جماعة موت الفجأة صار شيء غير طبيعي الموت في سن ما قبل العشرين وفي سن العشرينات نسب رهيبة ايه ده وانا ذكرت لكم الكلام ده كتير في الدروس كل شوية حالة 18 و20 و22 سنة وممكن يكون نفس الشخص ده يقول لك كان جه وحضر لك درس من اسبوعين ثلاثة ومات يعني ممكن اكون انا ممكن تكون انت الله اعلم ايه صك الامان اللي انت واخده او انت واخداه ومريحك قوي ومريحك قوي امتى هتفوق بالله قول لي بالله امتى هتاخد القرار مستني ايه ماذا تنتظر تنتظر ساعتك ان تاتيك بغته فجاه دون استعداد وبعدين وساعتها قلبك هيطلع ايه قلبك اللي تعبان اللي احنا قاعدين بنحاول نعالج فيه ده ساعتها هيطلع لا إله إلا الله ولا ساعتها الدنيا اللي واخداه هي دي اللي هتبقى هتطلع ساعتها كثرة ذكر الموت يرق القلب الأمر الثالث اللي ذكره القرطبي قال مشاهدة المحتضرين أنا هقول الكلام ده هفصله دلوقتي وهناخد واجبات عملية دروس التربية دي دروس أمراض القلوب والمعاني دي ما ينفعش فيها كلام نظري ما ينفعش ان انت تقعد تتأثر شوية كده في المسجد وبعد كده تروح تنسى اللي سمعته هم بس جلسة أسبوعية للتطهير وبعد كده كل واحد يرجع لحال سبيله من تاني ما ينفعش ده بالعكس هذا إما يزيدك هدى يا إما يزيدك ضلال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مشاهدة المحتضرين إنك تاخد بعضك مثلا وتروح مستشفى وتدخل على أصحاب الحالات الحرجة ادخل كده وشوف مثلا في معهد أورام أو في أقسام الأورام في المستشفيات وشوف أصحاب الحالات الحرجة عاملين إزاي احنا مرة دخلنا في القصر العيني على قسم السرطان الراجل بقى تشوف يعني ايه سكرات الموت بيغشى عليه يفوق كده ثانية يتأوه بصوت شديد جدا آه كده أنا واقف جنبه عايز أعمل له أي حاجة هو ذاهل تماما تقول له لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله آه هكذا وتسبته في الآخر خالص وهو مغشي عليه وقالوا لي هو كده حالته ينتظر الموت في أي لحظة تصوروا بقى لما يبقى كده في السكرات أسبوع أسبوعين يغمى عليه يقوم يتقوه يقعد ما بيعملش حاجة غير كده ساعتها تعرف يعني إيه موت وتعرف يعني إيه سكرات موت وليه ما تبقاش أنت أنا بدخل أبص ألاقي ناس ملتزمين وناس عادية جدا ناس من كل الأوساط شاب عنده بتاع 20 25 سنة وراجل كبير عنده 50 و60 سنة كل دول موجودين اشمعنى أنا ما يحصليش كده هو ده السؤال اللي دايما أسأله لنفسي ومحتاجين انتوا كمان تسألوا لنفسيكم مشاهدة المحتضرين ترق القلب القرطبي قال الثلاث حاجات دول المفروض تشيل أي قسوة في القلب فما كانش حاجة من دول هتنفع فليس إلا زيارة القبور الأمر الرابع بقى يبقى زيارة القبر تروح وتحط نفسك كأنك أنت صاحب القبر ده في الظلمة دي في الوحشة دي وتحدث نفسك ولما أبقى هنا مين هينفعني لما أبقى في متر في متر مين هينفعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب يبقى علاج قسوة القلب إيه؟ زيارة القبر فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة محتاجين نعمل الكلام ده عملي يا شباب الكلام ده كله محتاجين نطبقه عملي أول حاجة قلنا علشان تزيل هذه القسوة من قلبك تسمع مواعظ كتير عايزك الأسبوع ده الأسبوع ده لمدة سبعة أيام من الجمعة للخميس تنزل تشتري لك أربع خمس شرايط كلهم عن الدار الآخرة تاخد لك أي مجموعة من المجموعات الطيبة اللي فيها جيب مثلا أحداث النهاية بتاعت الشيخ محمد حسان مثلا وتقعد تسمع منهم مثلا أو أي محاضرات بتتكلم في الموضوع ده كل يوم شريط ماشي بحيث إنها تبقى علاج تاني حاجة قلنا تكثر ذكر الموت عايزين بقى يا جماعة الكلام ده يبقى بينا تذكر نفسك بيه أقول لك تذكر نفسك بيه إزاي عملي تكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينبغي لعبد أن يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته تحت رأسه ما ينفعش نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تبيت ثلاث ليالي ورا بعض ووصيتك مش تحت رأسك لما تيجي تكتب الوصية هتحس ان انت هتموت هتفرق معاك كتير انزل اشتري الوصية الشرعية دي واقراها واكتب بايديك المعاني اللي فيها لو مت يبقى اعمله واعمله لو مت يبقى كذا وكذا أنا دايما أشوف مشايخنا تلاقي فيهم المعنى ده دايما تبقى على لسانه مش عايش لها أصلا مش عايش للدنيا دي فاهمين؟ فاكتكتب وصية تبقى علاج لقسوة قلبك الأمر الثالث قلنا علشان تعالج قسوة قلبك رؤية المحتضرين عايز بقى الأسبوع ده زيارة لمستشفى وتاخدوا معايا النوايا دي زيارة المستشفى خدوا بعضيكم بكرة مثلا نعمل الايه الفكرة دي تصوم بكرة لو انت صمت النهاردة علشان صيام الجمعة يبقى محتاجين لا نفرده ما ينفعش تفرد صيام الجمعة بس بس النبي كان بيصوم الجمعة من المعلومات يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة كثيرا بس كان يصوم معاها يوم قبل او بعد يا اما الخميس يا اما السبت المهم تصوم بكرة ماشي وتطبق الاربع حاجات ايه الاربع حاجات ربنا يفتح عليك وتشيع لك بكرة جنازة وتاخد بعضك وتروح مستشفى بكرة تاخدون بعضكم بعد صلاة الجمعة مثلا وتاخدوا بعضكم تطلعوا على القصر العيني تطلعوا على معهد أورام تطلعوا على أي مستشفى من المستشفيات وتدخلوا فيها بنية عيادة المرضى بس عايزك تخش لي على حالة حرجة ما تخشليش عند واحد عنده الفلونزا يعني فتقول لي أنا رحت أزور المريض وبتاع وكانت موعظة جامدة أوي أوي أوي والله جالي برد لا مش كده عايزين نروح نشوف حالة تكون بجد فساعتها بقى أنا ما بخشش إلا اتنين يا الحروق يا الأورام فهي اللي بتبقى يعني فيها فيها يعني الله المستعان ناخد بعضنا ونطلع على المستشفى وتبقى موعظة فهي ساعتها بقى الكلام ده يتطبق عملي وفي نفس الوقت انت لو شيعت جنازة يبقى هتزور قبر تمام ويبقى لك إطعام مسكين تطعم مسكين تعمل تجيب لك أي وجبة وتطعم بها مسكين اللي يعمل أربع حاجات دخل الجنة وتبقى إن شاء الله إن شاء الله سبب عظيم إن قلبك تزول عنه هذه القسوة ماشي يا شباب طيب حاجة تانية قالوا من الأسباب احنا لسه قايلين زيارة القبر بس المطلوب انه ما يبقاش زيارة عابرة كده نزور قبر بالليل هي بالليل دي اللي فيها الشغل كله اصل هي لو في النهار وبتاع والدنيا حر وشمس وانت طهقان ومش عارف تعمل اي حاجه فتقعد لك خمس دقايق وتمشي لا انا عايزها بالليل وتروح في حته كده ما فيهاش حد خالص موعظه على القبر كده ترقى قلبك تفهم يعني ايه اخره حاجه تانية قالوا تقعد في اوضتك لوحدك وتقفل النور وتذكر نفسك بظلمه القبر تعرفوا تطفوا النور دلوقتي نقعد دقيقه بس انا عايزك تغمض عينك دلوقتي وتصور انك الان في قبرك لا أنيس لا جليس جليسك الدود قبرك يضم عليك ضمة يختلف لها أضلاعك من لك ساعتها يا عبد الله من لك ساعتها يا عبد الله انت متخيل لو القبر ده ده انت جنبيك صاحبك دلوقتي ولو ازدادت الظلمة دي تقدر تعيش حاسس ولا لسه وصلت قلبك ولا لسه قلبك قاسي ليه أفق النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر فما زاد على كلمتين قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا ثم بكى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله اللهم نور لنا قبورنا اللهم نور لنا قبورنا اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار يا رب طهر لنا قلوبنا ووسع لنا قبورنا واجعل قبورنا مد أبصارنا يا حي يا قيوم احيي لنا قلوبنا هل استشعرتم حسيتوا لسه قلوبنا غفله لسه قلوبنا تعبانه امتى هتفوق امتى هتفوق قول لقلبك كده امتى ترجع لربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لسه ما أنش الأوان لسه ما أنش الأوان ربي سلم سلم ربي سلم سلم ربي سلم سلم هكذا فاصنع حتى يرق لها قلبك فهذه من الوسائل المعينة على تذكير القلب قالوا برضو من الحاجات العملية روح اشتري كفن وخليه قدامك وكل ما تنازعك نفسك شيل أكفانك هي دي آخرتك احنا كنا عملنا للشباب مرة لوحة كده خليناهم يصمموها يعملوا لحد ويكتبوا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلت لكم دلوقتي ده يا إخواني لمثل هذا فعدوا قلت لهم حطوه قدامكم قدام مكتبك اللي انت بتقعد عليه حطه في مكان بارز بالنسبة لك عشان كل شوية تبص له هنا الآخرة هي دي آخرتها الحفرة دي هي دي آخرتها فهذه إحدى الوسائل أيضا التي ترقق القلب منها إنك تروح تغسل ميت تحضر غسل ميت شوف لك حد من الناس اللي يعني ده شغلهم وروح غسل معاه ولو مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة وفي رواية أربعين مرة فلو ربنا سبحانه وتعالى من عليك وتغفر لك أربعين كبيرة يبقى هتزيل قسوة شديدة على القلب فأحد الوسائل المهمة أوي تغسيل الموتى منها أيضا إنك تسمع عن بعض أحوال المحتضرين في كتاب أنصحكم به كتاب لابن أبي الدنيا اسمه كده أحوال المحتضرين اقعد امسك لك كل يوم واقرا لك شوية فيه مثلا لما حضرت معاوية رضي الله عنه الوفاة قال أقعدوني أقعدوني فأقعدوه فجعل يذكر الله ويسبح ثم قال الآن تذكر ربك يا معاوية دلوقتي هتفتكر ربنا يا معاوية الآن تذكر ربك يا معاوية ثم بكى حتى على بكائه وأخذ يقول اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي يا رب يا رب اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك من الأسباب كذلك احنا قلنا أول حاجة الخوف المزعج منها تلاوة القرآن من أعظم الأسباب لعلاج القلب من قسوته قراءة القرآن لا سيما آيات الوعيد كان أبو بكر رجلا أسيفا لا يتمالك نفسه من قراءة القرآن ولما قرئ أمام عمر رضي الله عنه قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سقط مغشيا عليه حتى عادوه لمدة شهر وسمع الشافعي رجلا يقرأ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فغشي عليه وسمع علي بن الفضيل قارئا يقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين تقف كده قدام ربنا يقررك على كل ما صنعت فسقط مغشيا عليه فتقرأ الآيات اللي فيها وعيد تقرأ سورة قاف كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرأها على المنبر حتى قالت امرأة حفظت سورة قاف من كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسورة قاف على المنبر حاجة عملية تاني هنعمل حاجتين أنا عايزكم تمسكوا معايا دلوقتي كل واحد يمسك مصحفه علشان نطبق عملي ازاي نتدبر القرآن أول حاجة تعالوا نتأمل الآية رقم 74 في سورة البقرة قول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أنا عارف أن الآية ممكن نكون سمعينها بس أنا عايز أعمل حاجة مهمة أول حاجة فتحة المصحف دي كل الكلام ده علشان تداوي قلبك فتحة المصحف دي انوي كده وانت فاتح دلوقتي حاجتين أن تسكب في قلبك محبة الله فقد قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف النظر في المصحف ده دلوقتي يعمل ايه يسكب في القلب محبة الله ورسوله فانوي فيها النية دي تاني حاجة انوي ان يكون ده سبب لوصل الانقطاع اللي بينك وبين ربنا السكة بينك وبين ربنا مقطوعة القرآن يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به تمسك بقى المصحف كده وانت حاسس ان دلوقتي في حبل اتوصل بينك وبين رب العالمين قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون عايز أفهم فيها معنى ده بقى المعنى اللي هي هيخصني هنا في موضوع قسوة القلب ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل وعن من شاكلهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة قلب حجر مش هي دي قلوبنا أحد الإخوة السنة اللي فاتت وإحنا بنصلي التراويح أول ثلاث أربع ليالي في رمضان يقول لي أنا عايز مرزبة تكسر القلب ده قاعد أعمل فيه كده شمال يمين ولا حاسس بحاجة حجر قسوة القلب بل هي أشد قسوة من الحجارة راح ربنا قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ده في حجارة يطلع منها الأنهار يبقى فيها النفع عايز عمل فذ كبير له قوة انفجار النهر يكسر حجر قلبك قول لي اعمل ايه عمل يهو نعمل ايه عمل فذ كبير يكسر حجر قلبك رقم واحد مثلا تتصدق بصدقة عمرك في حياتك ما تصدقت بها ولا تتخيلها عمل كبير فذ تعمل لنفسك ورد مثلا دلوقتي تاخد قرار ان احنا نختم القرآن في فترة عمري في حياتي ما عملتها اللي ختم في شهر يختم في اسبوع اللي بيختم في اسبوع يختم في ثلاث ليالي ايه ده ثلاث ليالي واقدر اختم ايه القرآن او الشيطان هيعمل لك كده والله في ناس من رمضان اللي فات وناس زيكم ولسه في سنة أولى التزام والله بيختموا من رمضان اللي فات كل ثلاثة أربعة أيام ولما يعني بيعملوا يقولوا احنا مقصرين احنا ختمنا القرآن في خمس أيام في ناس كده اه والله انتوا فيكوا طاقة وعندكوا القدرة بس الشيطان بيثبط وبيحسسك ان الموضوع صعب قوي ليه لا ايه صعوبتها يعني تبتدي تتدرب على انك تقرا القران بتقرا الجزء في قد ايه في ساعه ساعه الا ربع تبتدي لغايه ما توصل ان انت تقراه في نص ساعه مطلوب منك خمس ساعات تقرا فيهم 10 اجزاء تقسمهم طول اليوم ومع البداية كده الرحمة تنزل هتلاقي نفسك اشتغلت عمل فذ كبير يكسر مش بقى ان العملية تبقى حاجة بسيطة تمسك لي تقعد تقرا لي حاجات خفيفة وبعد كده تقول لي قلبي لسه ما عملش حاجة ما احنا محتاجين على حاجة ايه حاجة كبيرة صدقة كبيرة ذكر كتير سيدنا ابو هريره كم بيستغفر ويسبح في اليوم 12000 مره عارف بتاخد قد ايه دي ساعتين ساعتين وجربوها ساعتين تلاقي نفسك جبت 12000 ليه لا بنيه ان انا انا واخدها بقى كده باصرار ان انا علشان قلبي بقى يطهر عشان فعلا الايمان يدخل في قلبي بقى كفايه بقى توهان قرار فذ طلبه العلم بقى يبقى حاطط لنفسه الكتاب ده كان بياخد معاه 10 ايام يتاخد في 3 4 ايام هقعد ليل نهار قايم نايم على الكتاب لغايه ما اخلصه عشان اتعلم حاجه وافهم وادعو الى سبيل الله واجاهد في سبيل الله جهادا علميا وجاهدهم به جهادا كبيرا اتعلم تفسير اتعلم فقه اتعلم عقيده اعرف يعني ايه ربنا يعمل عمل فذ كبير يكسر حجر قلبه تاخد قرارات في حياتك الشباب اللي لسه في البدايات خد قرارك بقى واعمل الحاجة اللي انت يستحيل تعملها انت تقدر تبطل اغاني لا صعب قوي لازم تبطل اغاني قرار هبطل قرار دلوقتي امسك الموبايل وارقام البنات تتمحي قرار هو ده العمل الفذ الكبير اللي انت ما بتفكرش بعديها بس يا رب ترضى عنه قرارات شجاعة هي النهارده تاخد قرارها بالحجاب الشرعي خلاص هتلبس عبايات من بكرة هتجيب إسدال وهتلبسه وهتثبت عليه وتعرف أنها في مرضاة الله جل وعلا وأنها صارت لها طوبة في الجنة الشجرة التي مسيرة مئة عام يمشي الرجل في ظلها طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر تاخد قرار عمل فذ هي بالنسبة لها عمل فذ كبير انها تلبس نقاب مثلا فذ تاخد قرارها وتعرف انها الان على شاكلة امهات المؤمنين دي مسألة ما فيهاش خلاف يعني الناس اللي بيقولوا كشف الوجه جائز والناس اللي بيقولوا ان كشف الوجه لا يجوز وانه النقاب واجب ما بين دول وما بين دول في ثلاث اجماعات ما فيهاش خلاف وارجعوا للكلام ده في كل مواطنه من كتب الفقه ثلاث إجماعات الإجماع الأول إن أمهات المؤمنين كلهم كانوا منتقبات الإجماع الثاني إن العلماء اللي قالوا حتى إن المرأة لا تستر وجهها حتى دول قالوا يجب عليها ستر الوجه إذا خشيت الفتنة وقالوا الفتنة حاجتين جمال المرأة وكثرة الفساق الإجماع الثالث الإجماع العملي إن نساء الصحابة ونساء التابعين ومن بعدهم كن منتقبات ده إجماعات ما فيهاش كلام ما فيهاش خلاف إذا تاخد عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به في حاجات أنت لغاية دلوقتي لسه مسوفها بتقول لا لا لا لا, لا. لسه شوية عشان أقدر على الكلام ده دلوقتي تقدر والله تقدر بحول الله وقوته تقدر بالنية دي تقدر بالعزم ده تقدر بلا حول ولا قوة إلا بالله تقدر ليه عاجز ليه كسلان هو ده يا شباب هو ده اللي يكسر حجر قلبك يا شباب تاني حاجة قال إيه بقى فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أدي العمل الفز الكبير وإن منها لما يشقق واخد بالك قلبك زي الحجر ده هيتشقق يخرج منه إيه الماء انا عايزه يتشقق بقى يتشقق بايه باعمال اقل شويه بس كتيره يعني ايه ده مش هيستغفر 12000 ولا حاجه بس هيستغفر له 100 مره وهيصلي على النبي 100 مره وهيسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مره وهيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 100 مره وهيصلي له 10 ركعات نوافل وهيصوم اليوم وهيقيم الليله بركعتين هيعمل اعمال خفيفه بس في مجملها تكسر الأولانية تفتت القلب خالص حاجة كده صاروخ في الأول يجيب لك خمس ست خطوات في الطريق دي تبقى أقل شوية بس برضه ليها فائدة عظيمة الحالة الثالثة قال ايه وإن منها لما يهبط من خشية الله الحجر على قلبك عايزه ينزل أنا يبقى إيه اللي يحصل تنزل خشية الخشية دي تيجي إمتى اسمع كده الآية ربنا بيقول ايه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه خاشعا متصدعا من ايه بس يبقى ايه المطلوب المطلوب ان القرآن ينزل على قلبك بالذات الآيات اللي فيها الوعيد دي فيجيب خشية زي ما قلنا بقى كده تحفظ لك سورة زي سورة قاف وتقعد ايه تقرأها وتسمع نفسك المعاني دي تسمع لك الحواميم مثلا أو تسمع قصار الصور المهم تكون فيها موعظة شديدة لقلبك فيبقى فيها خشية يهبط فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوش طيب افتحوا معايا بقى بسرعة سورة الحديد سورة الحديد دي يا جماعة موضوعها موضوعنا ده أول حاجة قالوا القلوب كالحديد دي أول حاجة عشان بس تيجي في معنى مشترك ما بين الاثنين ما بين اسم السورة وما بين موضوع قسوة القلب قالوا القلوب كالحديد تصدأ كصدأ الحديد فهو القلب عامل زي الحديد بالظبط طب تعالوا كده نتأمل الآيات أنا مش هفسر أنا عايز أخد فيها المعاني اللي هوظفها على معنى قسوة القلب اسمع كده الآيات من الأول ربنا قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح يعني إيه؟ يعني نزه التنزيه ده معناه إيه؟ إن ربنا منزه عن العيوب المعنى هنا بيقول حاجتين ربنا له الكمال وانت ليك النقصان ومن نقصاننا ان قلوبنا يبقى فيها المعنى ده من النقصان ان قلوبنا تزيغ وتضل وتبقى قلوبنا مش مسبحة يعني مش منزهة يعني مش طهرة فاهمين؟ فعشان كده ابتدى بالآية بالتسبيح التسبيح معناه المعاني دي كلها التنزيه فأنا عايز أنزه القلب برضو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بصوا عشان أقول لكم أن المعنى بالظبط الآية الثانية دي أول مفتاح في الصورة له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت بالظبط كده ايه اللي هيأكد لي على المعنى ده بصوا لي كده في الآية رقم 17 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بعد ما قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وصلت ربنا شبه الموضوع بالظبط كده القصة ايه يحيي ويميت يحيي ايه ويميت يحييك ويميتك ويحيي ايه كمان ويحيي قلبك ويميته عرفت والدليل عليها اهو انه بعد ما قال قسوة القلب راح قايل ان الارض دي ربنا بيحييها بعد ما بيميتها وقلبك كده برضه بيحييه بعد ما بيميته فهمنا المعنى ادي اول اشارة في السورة بعدين راح الآية اللي بعديها تأكد لي على المعنى برضه قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم طب الأول والآخر البداية عنده والنهاية عنده والظاهر والباطن الظاهر ليس فوقه شيء الباطن ليس دونه شيء كلمة الباطن دي مش بتدلك على معنى القلب ولا ما بتدلش الباطن الذي يحفظ عليك قلبك الله الباطن فادع ربك باسمه الباطن في أسماء مهمة أوي أوي أوي في موضوع القلب ده الحي القيوم الباطن كل ده بيتوظف مع موضوع إحياء القلب ماشي كده معايا في الصورة بعدين هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها انتوا واخدين بالكم من حكاية الأرض قلنا لسه بيشبه موضوع الأرض دي بقلبك لسه قايلينه فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يدخل قلبك مش معنى كده ان الارض هنا معناها القلب عشان ما تفهموش غلط عشان تقولوا ان احنا بنحرف التاويل مش قصدي كده في اشاره في الايه فرق ما بين التاويل وما بين ده تسمعوا الكلام ده في دروس اصول التفسير الشاهد هنا يقول ايه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو معك عايز قلبك ده يدخله صح معنى الإيمان استشعر قربه استشعر معيته لو انت قاعد كده في الخلوة وبتعمل ذنوب افتكر ان ربنا دلوقتي معاك شايفك ومطلع عليك وعارفك وعارف اللي انت بتعمله ومحصيه عليك أحصاه الله ونسوه فهمتوا المعنى؟ طيب له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ده يؤكد على نفس المعنى اللي كان بيقوله الأول والآخر بعدين يولج الليل في النهار إيه اللي دخل الموضوع ده أفهمك حاجة في القلب في الأول قلبك ده في حاجتين لسه كنا قايلين في طاهر قلبك قايلين إيه تنكت فيه نكتة سوداء أو تنكت فيه نكتة بيضاء يعني القلب فيه نور وفيه ظلمة الظلام ده اللي هو المعاصي والنور اللي هو الطاعة جميل الاتنين في القلب الليل والنهار في القلب فالله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور فهمت الصورة؟ ايه اللي دخل ذات الصدور؟ طب وهو عليم بذات الصدور ايه اللي دخل الليل والنهار في ذات الصدور؟ وصلت اهي بتوصل يا رب توصل هو ده تدبر للقرآن من أعظم الأسباب لرقة القلب بعد كده الآيات دلت على العلاج العلاج في سورة الحديد قايم على رقم واحد النفقة العظيمة والتضحية الكبيرة في سبيل الله هو ده يا عم اللي يطهر قلبك ويزيل قسوة قلبك هتلاقوا الآيات بعد كده بتتكلم على المعنى ده آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات بصوا ده العلاج الثاني العلاج الأولاني كان النفقة العلاج الثاني إيه؟ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات اللي هو القرآن القرآن ينزل على القلب يعمل إيه بقى ليخرجكم من الظلمات إلى النور ويأكد على المعنى الختام ده وإن الله بكم لرؤوف رحيم عارف يعني رؤوف الرؤوف في حق البشر من امتلأ قلبه رحمة ولا يمتلئ قلب الإنسان بالرحمة إلا إذا طهر يبقى السورة بتتكلم في طهر القلب ولا لا يا عم طيب إن الله بكم لرؤوف رحيم بعد كده الآيات يعني عشان بس ما نطولش عليكم بعد كده الآيات كلها بتتكلم على تأكيد هذا المعنى يعني الآية العاشرة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله برضو بتتكلم على النفقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نفس إيه المعنى بعد كده بقى المعنى ده المهم قوي انه فرق ما بين قلب المؤمن وقلب المنافق يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ادي النور اللي انت كنت حصلته في الدنيا النور اللي كان في قلبك يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم التاني المنافق الخطر بيقول ايه قلبك لو بقى كده لو سكت عليه كده متوعد باعظم عذاب اشد عذاب بعض السلف كانوا يقولون إن الكفار هم أشد الناس عذابا فقال لهم أحدهم لا بل المنافق المنافق في الدرك الأسفل من النار أشد من الكفار المنافق ده بدايته إيه؟ قلبه تعبان قلبه ضايع قلبه خربان خرب إيه؟ أهي الآية بتقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هاتوا شوية نور الدنيا عندنا ضلمة قلوبنا كانت ضلمة أصلا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا روحوا الدنيا خدوا منها النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم شفت اللي بيقسي قلبك ايه شفت اللي يضيعك ايه تحط نفسك في الفتن تودي نفسك في اماكن كلها فتن تفتن نفسك تضيع نفسك فتنتم انفسكم اثنين وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه كان الفديه الواحد لو كان عملها في الدنيا كان خلص افدي نفسك ضحي بحاجه لربك كان يخلص الموضوع كله كان يزول النفاق كله بعديها بعد ما قال الكلام ده كله قال الآية محل الاستشهاد في الصورة كلها ده المفتاح الثاني في الصورة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الآية بعد ما قالت كده يا نهار أبيض ده كده الموضوع صعب قوي ده لو بقينا كده هنبقى مشكلة كبيرة نلحق بالمنافقين فرغبنا وأنا عايز أختم بيها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات أنا قلت اللي عندي والباقي عليكم قد أقمت الحجة أمام ربي لو عايز هتاخد القرار دلوقتي لو فهمت الخطر وحسيت بيه هتعمل أنا قلت إن الأخوات إحنا بالنسبة لنا نطلع مثلا على مستشفى الأخوات يروحوا ملجأ النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن يلين قلبك أهو يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك اللي مش هيعرف يروح مستشفى يبقى يروح ملجأ نعمل لنفسنا أوراد محاسبة دقيقة هنعمل العمل الفذ خد قرارك وانت قاعد هنا واحلف على نفسك قبل ما تروح وكل الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده يتمسح خد قرارك دلوقتي حالا عاهد ربك على عمل فذ كبير تلقاه به الحق قبل فوات الأوان الحق قبل أن تغرق السفينة والله الذي لا إله إلا هو هذا زمن التمحيص فمنهم شقي وسعيد ما بقاش في حد في النص خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بقى قليل يا هتبقى حلو يا هتضيع اللهم قد بلغت اللهم فاشهد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم